السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع ملامح نحاول في كل حلقة إن احنا نقف مع شخصية من شخصيات القرآن مع بطل من أبطال القرآن أو مع نموذج من النماذج اللي ربنا حذرنا منها قلنا إن الشخصيات في القرآن شخصيات عملية سواء على سبيل الاقتداء هنقتدي بيها ناس عاشوا ناس كانوا موجودين أحداث وقعت مش مجرد كلام نظري بحت لأ حياة حقيقية تقدر تاخد منها منهج تقدر تاخد منها قدوة أو تاخد منها حذرك لو كان من الشخصيات السيئة أو من النماذج اللي ينبغي الابتعاد عنها الحقيقة معانا في حلقة النهاردة شخصية وملامح لبطل من أبطال القرآن وأنا أثرت أن أنا أختاره أنه ما يكونش نبي احنا طبعا لازم في الشخصيات هنتعرض للانبياء ولازم يعني ما ينفعش ان احنا نغفل عن افضل من مشى على الارض الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كنماذج لكن احيانا لما بيكون الشخص مش نبي يكون شخص عادي او شخص بشر ما بيؤتاش وحي او ما بينزلش عليه رساله ومع ذلك يصدر منه هذه الافعال العظيمه فده بيكون ادعى ان انا اقدر اكون كده وانا اخترت نموذج حسن المره دي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن نموذج بالعام بن بعوراء ونموذج المنسلخ او المنتكس عن ايات الله سبحانه وتعالى نموذج الكلب الذي يلهث هنحاول النهارده نشوف بقى نموذج تاني مشرق شخصيه تانيه ونقف مع ملامح مهمه جدا فيها في كلامها في افعالها في طريقتها عشان نقدر نشوف قد ايه ان النموذج ده نموذج يصلح للاقتداء ونموذج ممكن نكون كده وممكن نكون يعني مقتربين من هذا الطريق نموذج النهارده نموذج واحد اسمه حبيب النجار او حبيب المري كلمه العلماء في اسمه وبرضه بغض النظر عن اسمه زي ما اتكلمنا برضه يوم ما كنا بنتكلم عن بالعام بن بعوراء وبنقول ان القضيه مش قضيه الاسم لكن قضيه الملامح الشخصيه اللي جت في القران هو رجل مؤمن رجل اول حاجه ان هو رجل كلمه رجل لما بتاتي في القران في اغلب السياقات بتاتي في الكلام عن الرجوله كلام عن المواقف العظيمه مش مجرد ذكر لا رجل رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مؤمن آل ياسين برضو بيعرف بكده في بعض كتب التفسير مؤمن آل ياسين أو مؤمن سورة ياسين أو حبيب النجار أو حبيب النمري أيا كان اسمه هو رجل جاء من أقصى المدينة يسعى سياق الآيات وكلمة جاء كلمة فيها حركة الراجل ده تحرك كان راجل متحرك مش قاعد في مكانه زي ما بعض الناس بيتصوروا الدعوة إلى الله أو الوعظ أو النصح أو الإرشاد أو الحرص على الناس إن هو قاعد على كرسي أو واقف على منبر والمسألة بتنتهي على كده ودي حاجة جميلة إن الواحد يعلم الناس معلم الناس الخير ده يعني الملائكة تصلي عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أفضاله لكن مش دي الوسيلة الوحيدة للتغيير في حاجة اسمها المجيء انك تاتي الناس انك تتحرك لدين الله سبحانه وتعالى عشان كده لفظ جاء تكرر في القران كتير جدا مع الانبياء ومع الصالحين ومع الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر تلاقي دايما اذ جاءهم رسلهم اذ جاءتهم رسلهم في نفس الصوره واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها جاءها المرسلون جم اتحركوا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم جاءكم ولقد جاءهم موسى بالبينات موسى جاء النبي محمد جاء الانبياء والمرسلين جاءوا المجيء الحركه فدي اول ملمح من ملامح هذه الشخصيه شخصيه الرجل الذي جاء وخلي بالك كمان بقى ايه مش بس مجيء لكن جاء يسعى شوف السعي شوف الحركه شوف الحرص وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى القصه في اولها في سوره ياسين ان اصحاب القريه دول جالهم مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث جالهم ثلاث رسل مش رسول ولا اثنين لا ثلاثه ثلاث انبياء ثلاث مرسلين جم للقريه دي تحديدا ارسلهم الله سبحانه وتعالى طبعا كذبوا وقومهم اهانوهم ان تطيرنا بكم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم يعني في حاله من حالات الرفض في حاله من حالات الصدود الجحود عدم الايمان بهؤلاء الرسل لعل الراجل وهو جاي الرجل الذي جاء يسعى حبيب النجار كده في ملمح من ملامح شخصيته بيكون فكر في الحاجات دي ما هو دي اول الايات ان في ثلاث مرسلين ليه ربنا يقول اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث يعني مفيش تقصير في جانب البيان دول انبياء دول مرسلين دول معاهم وحي اكيد اتكلموا كويس اكيد وعظوا بشكل جميل ممكن يكون الراجل وهو جاي قال لك طب انا هعمل ايه ايه اللي هغيره ايه اللي هفيده ايه اللي هزوده عن ثلاث انبياء هعلي عليهم ازاي هقول ايه زياده عن اللي قالوه ايه اللي هفيده بعد ما دول كلهم ما جابوش نتيجه مع قومهم لكن الحقيقه هو ما قالش كده هو جاء يسعى مش بس جاي يمشي ده جاي بسرعة جاي ينقذ قومه وده ملمح مهم جدا من ملامح شخصيته وهيبان على طول طول ما احنا ماشيين في شخصية هذا الرجل انه عنده حرص على الناس عنده رغبة صادقة صادقة حط ألف خط تحت الكلمة دي رغبة صادقة إن الناس تهتدي إن الناس تعرف ربنا الناس تعرف الحق إن يقول كلمة حق وجاء من أقصى شوف الكلمة من أقصى المدينة جاي من بعيد ولكنه جاء يسعى أعمل اللي عليا اللي أقدر عليه حتى لو في غيري عمل حتى لو في غيري بيأدي دور بس أنا برضو ليا دور أنا حريص على الناس وحريص على نفسي نفسي إن أنا بأعذر إلى الله بقول يا رب أنا عملت اللي عليا أنا حاولت وقبل ما أقول من باب إن- في ناس بتعتبر الدعوة يعني خلاص أنا اللي قلت اللي عليا ماليش دعوة لا ده في حرص هيبان حتى بعد موته لأنه صادق لأنه فعلا نفسه الناس تبقى كويسة نفسه الناس تهتدي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى راجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين هو أنت مش جاي تدعو لنفسك مش جاي تقول تعالوا اتبعوني ده انا فلان الفلاني ده انا اللي لازم تشيروا الي بالبنان ده انا اللي لازم يعني ت- توسعوني لما اجي وتقولي يعني تقدروني حق قدري لا لم يدعو لنفسه مش عايز حاجه لانه بيقتدي بالمرسلين دول اللي هيقول صفتهم دلوقتي وهنشوف ملمح من ملامح شخصيتهم يا قوم اتبعوا المرسلين اللي صفتهم ايه اول حاجه اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون صفتين هم دول اللي خلاهم عوامل الاتباع وهم دول اللي اتعلمهم صفتين لا يسألكم أجرا مش عايزين حاجة من حد مش عايزين إلا من ربنا مش محتاجين إلا لربنا سبحانه وتعالى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا من لا يسألكم أجرا دايما بتتكرر يا قوم لا نسألكم عليه مالا يا قوم لا أسألكم عليه مالا وما أسألكم عليه من أجر دايما بتتكرر في كلام الأنبياء في كلام سيدنا نوح وفي كلام سيدنا هود وفي كلام الأنبياء بتتكرر الكلمة دي أول حاجة ليه؟ لأن كتير من الناس لما يحس إن أنت عايز منه حاجة أو بتدعوه أو بتكلمه أو بتنصحه عشان سبب معين عشان آه، مال أو عشان دنيا أو عشان منصب أو عشان حتى مكانة إن يتقال يا سلام فلان عم الشيخ يا سلام فلان عم الدعاية ده أجر ده أجر انت لازم يكون ده مش موجود حتى لو حصل ده مش مشكله انه يحصل لكن انه ما يكونش في قلبك انك ما تكونش بتعمل كده عشان يتقال كده اذهب فقد قيل الحديث المشهور قلت علمت او قرات ليقال قارئ ليقال عالم وقد قيل فاذهب فادخل النار فلا اجر لك عندي انا اجري على الله ان اجري الا على الله عشان كده حبيب النجار قال كده اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون الصفه الثانيه الملمح الثاني المهم جدا اللي انت بتتبع المهتدي الهدايه طب الهدايه محلها ايه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم فيه هدى للمتقين هو هنا طبعا لسه القران ما- ما نزلش ده قبل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الاحداث دي بس الفكره هنا ان الهدايه في الوحي اتبع المتمسك بالوحي القريب من الوحي مؤمن آل ياسين ما دعاش لنفسه دعا للمرسلين اللي صفتهم كذا أول صفة لا يسألكم أجرا مش عايزين حاجة منكم هم ما طلبوش حاجة منكم أصلا هم بيطلبوا لله إن أنتوا تهتدوا إن أنتوا تقتربوا إن أنتوا تعرفوا الحق اس- اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أعرف الهداية منين؟ من كل ما تمسك الإنسان بالوحي كل ما اقترب من كلام ربنا من وحي ربنا سبحانه وتعالى كلما صار مهتديا فتلاقي ادي كلامه ادي ملامح شخصيته الاولانيه خلصت لسه ده في كلام كتير ده لسه بيتكلم ده عنده همه عاليه ده عنده رغبه في الهدايه ده عنده رغبه في تعريف الناس بالخير فقال ايه وما لي لا اعبد الذي فطرني هيوعظ هيدل هيذكر يبدا هنا اول حاجه تفكير بالفطره اللي فطرك اللي خلقك حاجه محدش يقدر ينكرها مين اللي خلقك خلقت نفسك الطبيعه اللي خلقتك الكلام اللي بيتقال بقى العجيب اللي هو بيكلم الفطرة هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني وبعدين يقول شوف التوازن في الدعوة الأول بكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وبعدين وإليه ترجعون وإليه ترجعون هنا بكلمهم عن الدار الآخرة شقين مهمين جدا في أي دعوة يا شباب الله والدار الآخرة ذكر الله التعريف بالله حاجة بننساها كتير جدا ناس كتير جدا بتنصرف انه يقعدوا يتكلموا عن تفاصيل دقيقة والتفاصيل مهمة ده شرع ربنا سبحانه وتعالى بس ابتداء اعرف الناس بربنا وما لي لا اعبد الذي فطرني اللي خلقني اللي صفته كذا اتخذ من دونه هيكمل بس الفكره عرف الناس بربنا وبعد كده الدار الاخره واليه ترجعون هترجعوا هتتسالوا هتتحاسبوا دعوه محكمه اساسها الحرص اساسها انه وبعدين شوف برضه ملمح جميل جدا شوف التواضع بيبدا بنفسه مش بيتعالى على الناس مش بيقول لك انتوا كذا وانتوا عملتوا وانتوا سويتوا لا انا انا ببدا بنفسي ليه انا ما بعبدش ربنا يقول وما لي لا اعبد شوف الطريقه نتعلم منها نموذج نماذجيات القران شخصيات القران شخصيات عمليه بتعلمنا طريقه حتى في الكلام حتى في الدعوه يبدا بنفسه وما لي لا اعبد الذي فطرني ما اعبدش ربنا ليه بيبدا ادب في ادب في الحوار ادب في الكلام مش يعلق مش يخلي نفسه جلاد للناس او حكم على الناس او سلطان على الناس لا انا وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون يبدا بقى يذكرهم بقى هم كمان يدخلوا في الموضوع هنرجع يا جماعه هترجعوا لربنا سبحانه وتعالى ويكمل كلام حبيب النجار محتاج كلام اكتر محتاج كلام اوسع فان شاء الله تبارك وتعالى هنكمله في الحلقه الجايه هنكتفي النهارده بالملامح اللي قلناها اول ملمح زي ما قلنا جاء ومن اقصى المدينه ويسعى الحركه مش قاعد مستني الناس تجي له لا هو اللي بيبحث الصدق انه عنده صدق رهيب ان مفيش حاجه وقفته حتى مع وجود الانبياء حتى مع وجود ثلاثه مش واحد واحد ممكن يقول لك ما كفايه الشيخ فلان بيتكلم لا ده دول انبياء وانا برضو ليا دور ما حقرش نفسه حاسس دايما انه عنده رغبه في الاصلاح وصدق في هذه الرغبه وعنده ادب في التعامل ودلاله منهج دعوي مالي لا اعبد الذي فطرني الله والدار الاخره دي بعض الملامح هنكمل بقيه الملامح ان شاء الله في الحلقه الجايه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته